فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء خاطرة في من كتاب ابن الجوزي رحمه الله والذي سماه بصيد الخاطر وهو كتاب رائق جميل لولا ما كدره من بعض ما كدره ابن الجوزي رحمه الله في اعتقاده فإنه برغم أنه كان على اعتقاد الحنابلة في الفروع إلا أنه خالف الحنابلة في الأصول وهي العقيدة فمن قرأ هذا الكتاب فليحذر كلام ابن الجوزي في العقائد أما فيما عدا ذلك فهو كتاب رائق جدا ويمكن أن نسميه بفن الحياة أو بمدرسة الحياة لأنه سطر ما رآه وما عاينه وكان ابن الجوزي رحمه الله من أشهر الواعظين في الإسلام أسلم على يديه أكثر من مئتي ألف ويقول الذهبي لا نعلم عالما في الإسلام ألف ما ألفه ابن الجوزي ومصنفاته تتجاوز الستمائة مصنف يقول ابن الجوزي رحمه الله خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب وهذه المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة فقلت سبحان الله إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة فما وجه هذه المعاقبة فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم لا يتصفحون أدلة الوحدانية ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه بل يجرون على عاداتهم كالبهائم فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها وإن لم تسهل تسهل تسهل عليهم تركوها وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم ترى هذا بأي ذنب وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب هذا كلام رائق وكلام رجل تصفح أدلة الكتاب والسنة ثم عايش الناس في الواقع والعالم الذي يعايش الناس في الواقع تختلف فتاواه ومواعظه وكلامه عن العالم الذي يحبس نفسه بين الجدران بين الكتب ثم هو يصدر الفتاوى او يعظ وتامل في شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله او ابن القيم رحمه الله وفي سائر علماء عصرهم لا ترى حتى في الفتاوى الفقهية على فتاوى هؤلاء العلماء الآخرين برغم علمهم وأن بعضهم ذكروا أنه بلغ مبلغ الاجتهاد مثل علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي وكان علي بن عبد الكافي رحمه الله من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية لما تقرأ في كتاب الفتاوى فتاوى السبكي كلامه في الفقه تشعر بشيء من العنت وأنت تفهم حتى العبارات التي يصوغها على المقابل تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كأنك بتقرأ في حدوث قصة لا تكاد تمل مطلقا وشيخ الإسلام كثير الإسهام يكون بيتكلم في الطلاق يطلع بقى للزكاة والصلاة والحج يضرب الأمثال وانت بتقرأ وهو يخوض بك واديا ويرتفع بك شرفا تشعر انك انت لا تمل مطلقا شيخ الإسلام رجل عالم لابس الناس وخالط الناس وعرف أدواء الناس فكان على كلامه من النور وعلى كلامه من البهاء ما لا تجدوه على كلام العالم اللي هو لم يكن مثله في مخالطة العوام ابن الجوزي رحمه الله كما قلنا كان رجلا مشهورا جدا حتى أن الخليفة كان يصلي الجمعة عنده وكان يحضر دروسه فهو يتكلم الآن في هذه الخاطرة عن إشكال إشكالية الذنوب فاعلم أيها المسترشد أنك وأنت سائر في طريقك إلى الله قد احتوشتك أعداء كلهم يطمع في أن تخالف الذنب وكل عدو من هؤلاء الأعداء ينتظرك على مرحلة من الطريق لقد خلقنا الإنسان في كبد ليس المقصود بالكبد كبد الحياة بل كبد الاستمرار على الهداية استمرار والثبات على طريق الحق مع كثرة الأعداء الذين يناوشونك ويضعون العراقيل في طريقك وأنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى أول هؤلاء الشياطين ابليس الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين المخلص اي الذي اخلصه الله لذاته لنفسه هذا طبعا الشيطان لابد ان يبدي العجز الكامل تجاه هذا النوع من البشر لأن هذا النوع من البشر إنما يسيرون بعناية الله تبارك وتعالى الصنف الذي يأتي بعد هؤلاء المخلصون يبقى عندنا مخلص وعندنا مخلص المخلص هو من أخلصه الله لنفسه والمخلص هو من أخلص نفسه لله فالنوع الأول لا حيلة للشيطان عليه كما قيل في بعض الإسرائيليات آه قيل لإبليس أما أحببت أحدا من بني آدم لأن كل بني آدم أعداء ولا يتصور مطلقا أن عدو يحب يحب عدوه أبدا فقالوا له أما أحببت أحدا من بني آدم قال نعم أحببت موسى قيل له ولم قال لأن الله عز وجل قال له وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عني إن الله عز وجل ألقى عليه المحبة فما يراه أحد إلا يحبه كما يعني قال أبو هريرة وهذا في صحيح مسلم آه كانت أمي كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه ولم تكن آمنت فكان يجتهد في دعوتها وكانت تأبى عليه فضايقته في يوم من الأيام بشدة فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة أن تسلم فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببهما إلى الناس قال أبو هريرة فلا يسمع بي أحد إلا أحبني ليه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لو قال وحببهما إلى الناس إلى آخر الحديث فالعبد المخلص هذا ده الصف الأول من عباد من عباد الله تبارك وتعالى الصف الثاني المخلصون المخلص ده اللي هو النوع الثاني بقى هو الذي تعاكسه الشياطين على اختلاف انواعها يقف ابليس فان افلت منه فعندنا النفس الاماره بالسوء وهذا عدو تحمله بين جنبيك ولا حيله لك في فراقه مطلقا فتصور عدو اكل شارب نايم معاك ليل نهار لا يفارقك حتى تخرج الروح من الجسد فعدو مقيم كما كانت العرب تقول رب مملول لا يستطاع فراق واحد انت كاره ومليت منه ولا تستطيع ان تفارقه مع ذاتك مثل النفس الاماره بالسوء التي هي بين جنبيك وبعدين العدو الثالث هو شياطين الإنس فأنت وأنت سير إلى الله عندك أعداء الإنسان اليقظ هو الذي يعرف أن هؤلاء الأعداء ينتظرونه على مراحل من الطريق فيعلم أمارة كده لكل عدو أو أمارات أول ما يرى بعض هذه الأمارات يعرف أن في عدو قادم يوم يتخذ بقى إيه الاحتياطات ويلبس جنته حتى يتخطى هذه العقبة فإذا تخطاها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته يعلم أن هذا العدو إما أن يسبقه على مرحلة أخرى من الطريق وإما أن يسبقه أو ينتظره عدو آخر ليس من جنس هذا العدو الأول كل هؤلاء الأعداء مرادهم شيء واحد مرادهم قلبك فلا يسدد الواحد منهم سهما نحوك إلا وهو يريد أن يصيب قلبك لأن قلبك هو أثمن ما فيك ولا يعتبر المرء إلا بقلبه ولا يوزن يوم القيامة إلا بقلبه فالقلب ده هو عليه المشكلة الكبيرة القلب الذي نحن لا نقدره حق قدره يصاب الواحد مننا بمغص يصاب بأي مرض من الأمراض ممكن ينفق ما جمعه في شبابه وما ورثه عن أبيه وممكن يستلف من طوب الأرض وسافر إلى آخر بلاد الدنيا لأجل أن يطلب علاجا لبطنه أو لرجله أو لرأسه أو لعينه ثم يمرض قلبه فلا يسمع آيات الذكر فيبكي ولا يسمع عالما يعظ فيهتز ومع ذلك هو لا يدري بالمصيبة وهذه أعظم من المصيبة ذاتها أعظم من المرض ألا تعترف أنك مريض اول اول درجات العلاج ان انت تعترف ان انت مريض اذا اعترف اعترفت ان انت مريض هتاخد الدواء حتى لو كان مرا تاخد الابر حتى لو كنت انت بتخاف من شكه الابره تاخدها بس ليه لانك معترف ان انت مريض لكن انت بتقول لا انا صليب انا صحيح فمثل هذا لا يبرا مطلقا حتى يعترف انه مريض فالاشكال ان هو لا يدري ان ان هذا التبلد الحاصل له وأن عينه لا تسيل كما كانت عيون السلف تسيل جلده لا يقشعر إذا سمع الموعظة كما كان يفعل السلف القدام هذا كله سببه القلب فهل إذا أحس ببعض هذا يوم واخد بعض يقول لما أشوف أي عالم من العلماء وإن بعدت دياره يركبنا مواصلة واثنين وثلاثة وأربعة ولا يرى أن رحلته ذهبت سدى حتى لو ذهب إلى هناك وقيل إن هذا العالم اعتذر أو مسافر أو مريض لا يرى أن هذه الخطوات كانت سدى لأنها كانت لله سبحانه وتعالى فربما يكشف الله عز وجل عنه بهذه الخطوات إذا سلك كم من الناس يمكن أن يقطع هذه المراحل الطويلة ويركب مواصلاته ويتعرض للأكمنة بقى الموجودة والكلام دوت وينزل ويشرب في كل اسم 24 ساعة ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات وهو مصر على أن يصل إلى غايته كم من الناس يفعل هذا قليل من الناس هم الذين يفعلون هذا فلا يعاملون القلب المعاملة التي تليق بالملوك لأن القلب ده ملك البدن فينبغي أن تترقى معاملتك لهذا القلب كما تعامل أحد ملوك الدنيا فكل الأعداء الثلاثة دول إنما يطلبون قلبك القلب إذا أصيب يرتكس العبد في الذنوب لأنه هو الملك فلا ترسل العين النظرة إلا بإرادة القلب ولا تسمع الأذن وتتأثر إلا بإرادة القلب ولا يتحرك هذا الساعد إلا بإرادة القلب فالقلب هو الملك فحيثما كان مريدا انفعلت الجوارح لإرادته فعلت الجوارح لإرادته فهو الفاعل على الحقيقة وإن لم يباشر الفعل تعرف أي ملك أي رئيس جمهورية يقول لك أنا حاربت وانتصرت طب هو الذي بشر الحرب ما حارب إنما أصدر أوامر الحرب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك إن طال بالناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة فرضها الله عز وجل ألا ده الشاهد بقى قد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم أبو بكر ورجمت طب هو النبي عليه الصلاة والسلام باشر الرجم بيده رجم أحدا بيده ما رجم أحدا بيده باشر أبو بكر الرجم بيده ما باشر الرجم بيده فما باله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت أي رجموا عن أمرنا رجموا عن أمرنا فينسب هذا الفعل للقلب وإن لم يباشر الفعل مباشرة وإن لم يباشر يعالج الفعل علاج المباشرة لأن المسائل كلها مردها إلى القلب فإذا انفعل القلب لهذه المصيبة التي سددت إليه بدأت الجوارح في اقتراف الذنوب إذا المحصلة النهائية لهذه العداوة أن تقع في الذنب أن تقع في الذنب والذنب يعرض العبد إلى النار لأجل هذا كل مصيبة يصاب بها العبد سببها اقتراف الذنب في الزلزال اللي حصل في مطلع سنة 90 عندنا في مصر آه تكلم طائفتان في الجرائد والمجلات وفي ال ال الإذاعات فمنهم من قال ان الزلازل دي سببها الذنوب والمعاصي توبوا الى الله فرد عليهم جماعة آخرون وقالوا لا من قال إن الذنوب المع... إن البلايا سببها الذنوب بل الذنب قد يرفع العبد والابتلاء قد يرفع العبد وأنكروا أن يكون للذنوب تأثير في الحياة وهؤلاء لم يطالعوا كتاب الله عز وجل فضلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كتاب الله عز وجل ناطق بأنه ما من مصيبة تصيب العباد إلا بذنب قال الله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب كما قال تبارك وتعالى أيضا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وكما قال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وكما قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم وهذا دليل على أن المحب لا يعذب من يحب أبدا اسمحوا لي بقى طالما وصلنا للمسألة دي أضع حاشية على هذا الكلام وهذه الحاشية تتعلق بالحياة الزوجية إن من يحب لا يعذب حبيبه الرجل إذا كان يحب امرأته لا يعذبها المرأة إذا كانت تحب زوجها لا تعذبه لأن هذا مناقض تمام المناقضة لميثاق الحب الحب اللي هو معناه ألا يكون لك إرادة في مقابلة في مقابلة إرادة من تحب بل ينفعل الإنسان لإرادة من يحب حتى لو كانت على خلاف إرادته طبعا ده كله مربوط بالمعروف وألا يتجاوز المرء حدود الله تبارك وتعالى قال الشاعر وقد أجاز اخضع وذل لمن تحب فليس في عرق الهوى أنف يشال ويعقد يعني المحب ما بيرفعش مناخيره اللي هو يرى اللي له كرامة حبيبه يديله كلمتين مش ملهمش لازمة ما يقولوش كرامته أول ما يحس بكرامته يبقى ارتفع ميثاق الحب لهذا السالك إلى الله عز وجل يهان في سبيل الله برغم أنه شريف وكريم وعزيز وصاحب منصب ومن أسرة قوية ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله أول ما يشعر بذاته يضعف وتتحول قدمه عن الطريق أول ما يقول طيب لا إيه لازمتها الإهانة دي حتة مش عارف مين يكلمني ويشتمني وبهدين وأنا ابن فلان وابن علان ومش عارف إيه وعندي كذا وكذا أول ما يبتدي يستشعر المسألة دي ويستشعر بقى نسبه ويستشعر بقى ذاته والكلام ده يبتدي رده تنحرف عن الطريق بل تهون عليه ذاته في الله تبارك وتعالى كما هانت على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الله عز وجل حتى صار الرعاع والسوق يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالحجار ومع ذلك هانت عليه نفسه في الله وكان أشرف إنسان في جزيرة العرب بل هو أشرف إنسان على وجه الأرض ليس في جزيرة العرب وحدها ومع ذلك مضى قدما إلى الله ليه لأنه محب محب مهما لقي من الأذى فإنه ينظر إلى إرادة من يحب فينفعل لها فتذوب حظوظ نفسه في هذه في بودقة هذه الإرادة فالآيات هذه الآيات وغيرها كثير كما قال تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب إذا كل مصيبة تكون في الأرض إنما هي بسبب الذنب طيب إذا كانت المسألة خطيرة بهذه الدرجة فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب أقول لا تستطيع أن تعصم نفسك عن الذنب بإطلاق هذا مستحيل هذا مستحيل قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء كل من صيغ العموم وهذه جملة موجبة كلية كما يقولون يعني لم يتقدمها نافذ تفيد الشمول والعموم يبقى كل عبد مذنب كل عبد مذنب إلا من تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من هذا الذنب إذا الذنب لا بد منه المطلوب من العبد حتى يتخطى الذنوب أو يتخطى آثام الذنوب لا هي دي العبارة الدقيقة تخطى آثام الذنوب وعقوبة الذنوب أن يستقيم أن يستقيم الاستقامة أن تكون لله عبدا العبودية أعلى درجات الحب الحب العلماء بيقسموه إلى درجات أعلى درجات العبودية اللي فيش بعدها درجة أعلى درجات الحب الذي ليس بعده درجة العبودية إذا وصل العبد لأعلى الدرجات يصير عبدا يصير عبدا لمن يحب دي أعلى الدرجات فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة إلى درجة العبودية لم يكن له إرادة قط مع حبيبه قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم في حديث أبي الهيثم ابن التيهان في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي هو كحديث أبي الهيثم بن التيهان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام والشراب المهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ونفر من أصحابه عند أبي أيوب الأنصاري وبعدين بعد ما انتهوا من الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب ائتنا غدا وكان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو هيهدي أبا أيوب أمه أو عبدا يستعين به على حياته لأن لأن أبا أيوب كان رجلا مقل فلما جاءه أبو أيوب في اليوم التالي وما كان يدري ماذا يعني سيخبئ له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه أما أو أعطاه عبدا وقال له يا أبا أيوب أحسن إلي أحسن إلي خرج أبو أيوب من باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للعبد أنت حر لوجه الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إليك هو الإحسان يقف عند هذه الدرجة لا كان ممكن يكفيه ممكن يأكله ممكن يشربه ممكن يعني لا يثقل عليه في الحلم ما يشغلوش لكن أعلى درجات الإحسان قاطبة أن يعتقه هي دي بقى العبودية آه صح أبواب الخيرات كثيرة لكن كثير منا يأخذ أدنى هذه الخيرات بلا سبب مقنع عن تأخره لماذا تأخرت الصحابة الواعون العباد المحبون كانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله لأن العمر أقصر بكثير من استيعاب كل أعمال البر مستحيل تستطيع قبل أن تموت أن تفعل كل أمر أمرت به على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب تعرفش ليه لأن الأوامر كثيرة بالمئات وقد يعجز المرء عن تنفيذ امر واحد طيله حياته برغم انه يتعانى ويتعاطى اسبابه لكن يعجز نفسه لا تطاوعه فهذه الاعمال الكثيره كلها انت محتاج بقى كرجل تاجر انك تعرف ايه العمل اللي يوصلك بسرعه ايه العمل اللي يوصلك بسرعه زي التاجر في السوق في بضاعة بتكسب 10 في بضاعة بتكسب 20 بضاعة بتكسب 30 بضاعة بتكسب 100 مفيش في الدنيا عاقل له عقل تاجر يقول لك لا أنا تاجر أم 10 وأسيب أم 100 هذا مستحيل إلا إذا كان مقبولا زي راجل كان زمان يعني عاله على قده كده في بلدنا وكان ما يعرفش الحساب مطلقا ولا يعرف الكبير والصغير في ايه في الحساب الارقام فكانت مراته هي اللي ايه اللي مباشره المساله دي فجم مره يشتروا منه عجل واخد بالك فالراجل قال له ايه قال له احنا ناخد العجل ده ب 70 جنيه طبعا ايام زمان يعني اما كان الجنيه متغطى هو دلوقتي عريان لا غطاء له ايام كان الجنيه متغطى وعليه غطاء قد كده وكنا مدينين بريطانيا العظمى وكنا محترمين زمان دلوقتي القوة الشرايين الجنيه 75 قرش كل اسف فقال له اشتري عجله ب 70 جنيه قال له 70 انت عايز تخمني يا ب 45 يا بلاش واخد بالك جت مراته لحقته وهو عمال يفصل في المساله دي وهو مضطر ل 45 اكثر من ايه؟ اكثر من 70 فيش انسان في الدنيا بضاعه بقى تكسب 10 وبضاعه تكسب يقول لك لا انا اخد الايه؟ ام 10 واسيب الام 100 الصحابه كذلك في اعمال قبضه واحده توصلت وفي اعمال تفضل ماشي تحبو فيها وما توصلش برضه لانها طويله ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل فانت عايز حاجه مختصره كده تطلع بيها فيقول يا رسول الله ما احب الاعمال الى الله يقول له الصلاه على وقتها لكن انا ممكن ما اقدرش اعملها ثم اي ألا تبروا الوالدين ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ويفضلوا ينزلوا يفضل ينزل ليه؟ على سبيل الاحتياط جايز ما اعرفش اجيب اللي فوق يبقى انا عارف اللي تحتها وما اعرفش اجيب اللي تحتها يبقى عارف اللي تحتها وهكذا ليه بيسال السؤال ده الاعمار قصيره واعمال البر كثيره وانا محتاج ان انا اشتغل بشغل التجار عايز احصل اكبر قدر من الثواب قبل ان اموت يقوم يسال الايه يسال هذه المساله فلاجل هذا يبقى العبد يسابق العبد يسابق في طريق الخيرات وفي طريق البر طيب يبقى العبودية أعلى الدرجات أعلى درجات الحب تقتضي أنك أنت تاخد أعلى درجات الإحسان عشان كده راح بينا نقسم بقى الدين ونرتبه احنا عارفين ان الدين ثلاث اقسام اسلام وايمان واحسان اعلاها الاحسان يبقى الإحسان لما تحب تحط في مقابل الإحسان شيئا تقول العبودية هي الإحسان والإحسان هو العبودية دي أعلى درجات الحب وده أعلى الدين الإحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه برضو أقسمها الاثنين أن تعبد الله كأنك تراه لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون بهذا المقام الرفيع يبقى كأنه شايف ربنا قليل من العباد هو اللي ممكن يوصل للدرجة هذه درجة الكشف العظيم دي طيب فإن لم تكن تراه لكن أنت لم تتلبس بهذا المقام العالي فإنه يراك عشان كده العلماء هم بيعددوا آثار المعاصي يقولون إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر إليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يفترس لشيء من ذلك ويباشر المعصية بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية كم من عبد أراد أن يزني فقعد يدبر ويرتب ويختفي ويدفع ألوف مؤلفة حتى إذا ظفر بمراده انتشر هذا عنده عقل عنده مسكة من عقل الذي يفرح إذا إذا إذا حصل على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب ليس بعاقل فالإحسان اللي يساوي العبودية اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه مش عارف توصل لهذه المنزلة يبقى كأنه يراك كأنه ناظر إليك ويراقبك العبد حقا لا يتلبس أبدا بشيء يغضب الله بل في مراض الله يأخذ أعلى المقامات كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن إليك وصف الله عز وجل أشرف خلقه بهذه الصفة وبوأهم هذا المنصب اللي هو منصب العبودية فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وبادئ ايه؟ بادئ وصفهم بالعبوديه. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في اشرف الليالي سبحان سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى ارفع المناصب العبودية البس بقى رداء العبودية وتذكر به تدرك طريق الاستقامة تدرك طريق الاستقامة الاستقامة كما يعرفها العلماء ألا تبرح قدمك الطريق ألا تبرح قدمك الطريق طب إذا انحرفت يبقى فارقت الاستقامة حتى ترجع إلى الطريق يبقى اسمك مستقيم طيب إذا كان بقى الأعداء ينتظروننا على الطريق وكل ابن آدم خطاء يبقى أكيد إحنا أقدامنا ستنحرف عن الطريق كثيرا تطلع برضه يجدلك الشيطان والشيطان له ألف مخرج وقليل من عباد الله الذين يعرفون مداخل الشيطان الخفي الشيطان بيلبس لك ألف وش اكتشفت الوش ده وما بدل الوش الثاني ثم انت تقعد تفكر هو ده اللي قابلني انت بقى وحسب بقى توفيق الله ومعرفة بقى ايه معرفة بقى طريقة الشياطين على ما تكتشف ان الوش ده هو الشيطان الرجيم اللي كان بعكسك من شوية يلبسك كمان وش وهكذا يبقى انت بقى محتاج الى توفيق الله عز وجل زي ما الفضيل بن عياض بيقول لواحد ارايت ان خرج عليك كلب ماذا تفعل؟ قال ارجمه بحجر قال فان عاد قال ارجمه بحجر قال فان عاد قال ارجمه بحجر قال فان عاد قال ارجمه بحجر قال له هذا امر يطول ها ده ولا طارق ده لو عندك حجارة قد كده كل ما ترميه يرجع إذا مش الحل إنك أنت ترجمه الحجارة قال لي طيب يا أبا علي ماذا أفعل؟ قال عليك برب الكلب صاحب الكلب قل له حوش عجل الكلب ده يوم يحوش الكلب تستريح لكن تفضل منك له تفضل تحدث فيه يرجع لك تحدث فيه يرجع لك ما ينفعش الكلام هو الفضيل بن عياض عايز يوصل لنا ايه؟ الشيطان كل ما يهجم عليك تعمل ايه؟ ترجمه طب رجع لك ترجمه طب عليك برب العالمين هو عايز الفضيل بن عياض يضرب المثل كده عليك برب العالمين يقوم هو يحوش عنك الايه الشيطان فالشيطان ده على طول له غارات مستمرة لا يكل ولا يكف وله اعوان بالملايين المماليات من الانس والجن يشغلهم لحسابه والعجيب أن الله تبارك وتعالى قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم شوف نص الكفر الموجود على ظهر الأرض سببه الآباء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون كل ما تيجي تقول له كده يقول لك ابويا وجدي وعمي وخالي فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء طيب هنختبرك انت بتحب ابوك قوي وحاربت الانبياء وبهدلت الاولياء وحطتهم في قعر السجون وبهدلتهم وعلقتهم ونفختهم كل ده عشان ابويا طيب هنديك اختبار طيب ابوك الاول آدم عليه السلام ده أبوك ولا هتتبرى منه أبوك الشيطان الرجيم عمل فيه حاجتين الحاجة الأولى إنه كشف عورته ودي سوءة بقى لا تغطى على الدهر تعرف حرب البسوس وال... قامت الحرب دي لما واحد قال واه عمراه وقام شايل هدومه وباين عورته الدنيا قامت ما قعدتش طب ده ابوك اللي هو ابوك الاول بقى طالما انت بتقول ابويا ابويا ابوك الاول بقى ده اللي هو اصل الدنيا كلها الشيطان كشف عورته ومش كده بس ده خرجه من الجنه مش من فيلا ولا من قصر ولا خد قصر ولا عمل خرجه من الجنه مش كان الافضل بقى والاولى لو انت بقى بتقول ابويا انك تنفعل لهذا الامر ولا تضع يدك في يد الشيطان حفاظا على ابيك وتبقى فاكر كده ان المجرم ده عمل فابوك وعمل وعمل يبقى انا لازم ايه اقف ضده لا صار اكثر اهل الارض قوادين لهذا الشيطان رجال يعملون له ويمشون في ركابه يبقى اذا دعواهم هذه دعوة باطلة لما يجي يصد النبي بسنة الآباء يبقى هذا رجل مبطل على الحقيقة لأن احنا لما عرضنا عليه القضية الكبيرة أنه ينفعل لأبيه الأول ويعادي الشيطان عشان أبيه الأول لم يفعل ذلك بل وضع يده في يد الإيه؟ في يد الشيطان الرجيم فطريق الاستقامة اللي هو الطريق إلى الله معروف إنك هتطلع منه كل شوية وممكن تبقى مرحلة طويلة تجاهد فيها الشياطين وتمشي رجلك ما تلتفتش لكن لابد أن تخرج عن طريق الاستقامة وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى الخروج عن طريق الاستقامة في قوله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت خلاص يعني إيه لا تخالف لا تخالف الأمر ولا تلابس الناس أدي معنى الاستقامة استقم كم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك طب اللي يتوب ده هيتوب من ايه من ذنب خلاص كده يبقى كلمة ومن تاب معك إشارة إلى أنه فارق طريق الاستقامة باقتراف الذنوب لكنه عاد تائبا إلى طريق الاستقامة من ذنبه الأول وفضل ماشي على الطريق يبقى كلمة بقى ومن تاب معك إشارة إلى ملابسة العبد للذنب الذي يجعله يفارق طريق الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ما الطغيان ده خروج عن طريق الاستقامة بس كل خروج له شكل كل خروج له شكل والعبد بين المطرقة والسندان كما يقال إما أن يخرج عن طريق الاستقامة بالتفريط أو بالإفراط فإذا فرط فقد أذنب وإذا أفرط فقد طغى خلاص كده يبقى عندنا بقى ومن تاب معك ولا تطغوا يبقى ما بين مطرقه والسندان اما يخرج بالذنب واما يخرج بالايه بالغلو الطغيان مجاوزه الحد حتى في العباده مجاوزه الحد في العباده ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مره فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين فقال حبل من هذا قالوا حبل زينب زينب بنت جحش رضي الله عنها دي كانت بقى ايه من العباد كانت من العابدات الزاهدات بشهادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان عندها مجاهدات حتى إنها لما كانت بتاخد العطاء بتاعها في زمان عمر الخطاب ما كانت تبقي شيئا من هذا العطاء يجي عطاء عمر اللي هو نصيب أم المؤمنين بيت المال تخرجوا على طول فقالت في آخر مرة اللهم لا يدركني عطاء عمر فماتت قبل أن يدركها عطاء عمر رضي الله عنه فزينب كان لها طريقة بقى تقعد تتهجد طول الليل وبعدين من كثرة من طول القيام الرجلين بتتعب بل قد يتورم القدم كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم تورمت قدماه من طول الوقوف وكما حدث لمسروق ابن الأجدع أحد التابعين الكبار مع مع الثقة والضبط والأمانة كان مسروق يقوم حتى تتورم قدماه وامرأته تبكي رحمة له عايزة تقول له خف شوية عليه تبكي رحمة له فكانت زينب تقوم طيب تعبت مش عارفة رجليها تشيلها تقوم ترمي نفسها على الحبل عشان تكمل وردها حتى تكمل وردها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حبل من هذا قالوا حبل زينب قال حلوه اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا لا يمل حتى تملوا يبقى أرشدهم إلى الأفضل وإلى الأقوى حتى لا تفارق طريق الاستقامة يعني خلي واحد مثلا لسه اول مره يشتغل في الفاعل مسك الفاس وقلنا له كسر العمود ده مستعفي بقى دب دب دب دب خلاص على اقصى قوته بعد ثلاث دقايق هيحط الفاس ويقعد ينهج ويستريح المعلم بقى اللي بقى له 20 30 سنه شغال في التكسير ها ماسك الشاكوش ترك ترك ترك ترك بالراحه كده ها تمشي معاه يفضل ترك لمده ساعه لا ينهج ولا يتعب ويجيب نتيجة أكثر من صاحبنا الفتوى الأولاني خلاص العلماء بيقول لك بيقول لك هات محيط محيط ميه ارميها على صخرة الميه دي كلها هتقتل الصخرة لكن هات نقطة ميه وخليها تنزل على الصخرة تنزل نقطة في نقطة هتخرم الصخرة خلاص يبقى ايه المداومة مع القلة هو ده المطلوب المداومة مع القلة إن الله لا يمل حتى تملوا أكلكم من العمل ما تطيقون الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أدومه وإن قل ليه هيسيب أثر خلاص كده فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يصد السيدة زينب عن العبادة بل أرشدها إلى الأفضل من ذلك أن تقوم بما تستطيع وما تملكه حتى تواصل السير كل نفسها طويل في الطريق يقول العلماء المعنيون بالكلام عن القلوب وسلام القلوب يقولون ان الشيطان يشم قلب ابن ادم حس منه اجتهاد وان هو لو حل يرميه في المعصيه مش هيقدر يقوم يزقه على الغلو يقول له انت نايم والعباد لا ينامون وانت فاكر انك هتدخل الجنة بهذا النوم قم فصل يفضل يصلي يصلي يصلي لحد ما يفطر وطبعا ارجو ما يفهمش الاخوه المستمعين ان انا بصد عن الصلاه لا لكن احنا بنعاند مساله في غايه الخفاء في غايه الخفاء اللي بياخدها كده بادي الراس يظن ان احنا بنقول للناس ما تصلوش لكن ليس الامر كذلك لا يدفعه الى الغلو في العبادة حتى يكل ويكفر وهذا ما حدث للخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طب ده انت الدين ما وصلتش إلا عن طريق الصحابة تكفره ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه كنت تكفره يطلع هو في الآخر مش عارف حاجة فصار أمرهم أو آل أمرهم إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألف في الجماعة الخوارج دول قال يقتلون أهل الإسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كمخرج سهو النظري طب ازاي يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان بالتأويل الفاسد قال لك يا أخي ما أصل اليهود والنصارى دول احنا عارفين ان هم أعداء لكن اللي عامل لك سن ده هو ده اللي مضيع الدنيا فده لازم نقصه الاول ونقتله لان العداوه بتاعته خفيه انما اليهود والنصارى عداوتهم معروف فابدا بيه الجماعه دول هم دول اصحاب الضلال المبين بهذا التاويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان كما حدث لواصل بن عطاء واصل بن عطاء اللي هو فارق الحسن البصري واسس نادر المعتزله ماشي واصحابه المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج فلما انتبهوا لقوا قدامهم كمين خارج برضه كانوا عاملين كمين وبتاع واقفين جماعه يصطادوا الايه على السكه عشان يعرف هو مين يطلع مين ليه علينا او علينا او كده فقالوا وقعنا قال لهم خلاص مش حد يتكلم وانا اللي اتكلم وقفوه انتوا مين بقى فقال له نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله ما هو ربنا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه حتى يسمع كلام الله إحنا جماعة مشركين وخطر ببالنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا أهلا وتفتح لهم هذه المنظرة خلاص وهات لهم بقى واكرمهم أجين بقى دعوة دعوة فلازم يبقى كريم ولطيف وظريف عشان برضه الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام ده. خلاص اقعد اقرا لنا شوية عشان العفريت اللي علينا تطلع ها قعدوا يقروا عليه واخد بالك آيات بينات طب خلاص بقى احنا كده ايه احنا كده سمعنا آيات الله سيبونا بقى وصلونا لحد بيتنا خلاص قوم انت وهو بالسلاح وصلوهم لحد دارهم ما هو ثم ابلغه ايه ثم ابلغه مأمنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيه؟ مأمنة. وبكده خلصوا. هم لو عرفوا بقى أنهم من أهل القبلة والله ما كانوا سابوه، كانت الأرض شربت من دمائهم. بهذا التأويل الفاسد تأويل الصبيان. وده تأويل بني آدم عنده مخ وعنده عقل، ممكن يفكر هذا التفكير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال أغيلمة حتى مش غلام ده أغيل يعني قد كده أغيلمة طبعا مش أغيلمة بجدتهم لا أجسامهم كالبغال وعقولهم كالعصافير يمسك الآية يأولها تأويل ما يأولوش الولد الصغير ليه؟ لأن العقل في القلب العقل في القلب أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به العقل في القلب مش في الدماغ أدي اللسان وبعدين أدي الأنطرة اللي توصل للعقل خلاص كده النبي عليه الصلاة والسلام هو لما وصفهم قال ايه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ما نزلش ال- الكلام هنا ما نزلش تحت عشان ال- العقل ياخده ويستوعبه كده ويعرف ايه المقصود من الكلام لا في حاجة يبقى هو بيقرأ القرآن وقلبه عليه غلاف ما بيوصلوش الكلام عشان كده لما آه، يعني حصلت المناظرة بينه وبين ابن عباس كان من ضمن الحاجات اللي قالوها لابن عباس لابن عباس ان علي بن ابي طالب ازال عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين كده خط لازم هو قال انا مش امير المؤمنين ده امير الكافرين في حد في الدنيا تذوق المعاني قرأ القرآن درس العربية يمكن ان يفهم مثل هذا الفهم الضحك يبقى مش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين خط لازم كده مفيش حتى حاجة في النص فالخوارج هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بقى اللي هو تنقطع الأعناق دون الوصول إليه قال لهؤلاء العب- الصحابة الأكارم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامه يبقى يبقى بيصوموا ازاي يصلوا ازاي دول خلاص طغى طغى يعني ايه جاوز حدود الاستقامة يبقى العبد لا يفارق طريق الاستقامة إلا بشيئين إما تفريط بان هو لا ينفذ الامر والنهي كما ينبغي واما بافراط ويعد حدود الايه؟ حدود الاوامر. فربنا تبارك وتعالى امرنا بالاستقامه والا نطغى وان نتوب من الذنب. يبقى كلمه ده اول ما انتبه العبد اشاره الى الذي يجتال العبد عن طريق الايه؟ الاستقامه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض اهل العلم وهو محتمل لذلك وإن كنت أنا يعني في قلبي ريبة أيضا من هذا الاحتمال لكن له شواهد الشواهد دي ممكن ترفعه يعني أو تعطيه قدرا من القوة فيه المعنى الذي آه، أريده حديث ثوبان عند ابن ماجة وغيره استقيموا ولن تحصوا استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كلمة استقيموا ولن تحصوا دي معناها استقيموا ولن تستطيعوا الاستقامة دائما أي لن تحصي طرق الاستقامة أبدا هتترك عمل انك أنت غير قادر عليه مع ان هذا العمل من جمله الاستقامه كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني احسن اليهم ويسيئون الي احلم عليهم ويجهلون علي من يستطيع الثبات في هذا المقام في كل ما تديله حسنه يضرب ايدك ويشتمك وتلفك وشك خلاص كل ما تعامله المعروف يتصور ان ده ذل او ده خوف يقوم يزيد ويطغى عليك وهات يا تلويث في سمعتك وهات يا افتراءات عليك والكلام ده ومع ذلك تديله تاني يد يضربك على ايدك تديله ياكل يضربك على ايدك وتفضل كده ايدك وتفضل كده دواليك لحد ما تموت مين يقدر على دي قليل من عباد الله الذي يستطيع ان يقف هذا ال- ال- ال- الموقف ويتلبس بهذا المقام الرفيع طب هو ده مش من جمله الاستقامه من جمله الاستقامه لانه امر لك طالما امر لك يبقى تنفذه لكن هذا لا يستطيعه الا افذاذ الرجال قال صلى الله عليه وسلم له ان كنت كذلك فانما تسفهم المل المل اللي هو الرماد الحار كانك بتلقمه بتاكله تراب حار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يبقى معك ملك يؤيدك ويسددك ويثبت خطوك على الطريق لو انت فضلت كده طيب مع معرفتنا بهذا الأجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسدده من يثبت قليل من عباد الله برغم ان هو عارف ان هو لو حلم ولو فضل حليم حليم حليم ماشي الملك موجود وهو يرضي الله بذلك ومع ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق الا افراد من بني ادم طب هو ده امر انت مطلوب انك تستقيم عليه لكن بتستقيم عليه ما تعرفش قليل نفسك تجاهلها شويه انك تطلع من الدرس ده بينك وبين واحد خصومه وبتاع تقول طيب انا لازم ايه اتنفذ هذا المقام الرفيع وتروح تحاول تخبط عليه يفتح الباب هو انت تسب ومدبب في وشه تقول مفيش فايده برضه انا اللي جبت الناس ها ويرجع وهو ساقط ناقه لكن ما يقدرش يخبط على الباب تاني او ما يقدرش يكلمه ليه؟ لانه مش متلبس بالامر ده لو هو متلبس بيه وبيعبد ربنا بيه وعايز يفضل في هذا المقام ستثبت قدماه ويطول نفسه زي ما حصل حكايه وفيها عبره لأحد إخواننا من بعض الدول العربية الذي ذهب إلى أمريكا آه وفي أوائل التسعينيات المهم إن ده شاب ملتزم وطبعا ملتحي طبعا وبتاع ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم سمع طارق بيطرق على الباب مين فتح الباب الأول نعم فوجد امرأة جميلة غاية في الجمال ابتسمت قام قافل الباب في وشها خبطت قال لها مش انا النمره غلط خلاص المرأة جات له تاني يوم خبطت على الباب فتح لها قفل الباب جات له ثالث يوم خبطت على الباب قال لها مين قالت له انا فلان قال هو انت ايوه انا لو سمحت امشي احسن اجيب الشرب قالت طيب بس اتفاهم معاك انا عايز اسالك سؤال واحد خلاص ولا تعمل حوار وهو رافض اشد الرد ودخل جوه في اليوم الخامس جت خبطت على الباب مين فلان ارجوك اسمعني وارمي كلامي في البحر انا مش جبرك على انك انت تسمع كلامي وتقبله بس انا ليا حاجه معينه اسمع الاول وشوف هل انا محقه في ان انا اجي لك كل يوم ولا لا المهم بدا يسمع كلام كفر ودعوه الى النصرانيه دي بقى داعية مبشرة من المبشرات اللي هم بيعدوهم على أعلى مستوى يبلع الإهانة لو كانت زي الجبل ولا كأنه اتهان بل يقول له لطفا ايه الكرم اللي انت عندك بتعامل لي بيه ده ترى الإهانة لا تحتمل ويقلب المسائل مطلوب ان هو يدعو لربه احنا لسه بنقول في مطلع الكلام الرجل لما يكون متلبس بقى بالدعوة إلى الله محب لربي عز وجل لا يستحضر ذاته ولا حظوظ نفسه في الدعوة لكن دايما مش شايف غير هدفه خلاص المهم الحكاية طويلة مؤلمة ممزة نهايتها أنه لما أصغى لكلامها وكان صوتها جميل جدا جدا وانت عارف السمع ده خطير على القلب بل بعض العلماء لما تكلموا على مفاضلة السمع والبصر قالوا ان السمع أخطر ليه؟ قال لك لأن الإنسان منا كرجل مثلا إذا سمع صوت امرأة في الهاتف مثلا وصوت جميل هو بقى اللي بيصورها على ضوء صوت خلاص الصوت ده يبقى هي الصورة الفلانية ويبتدي بقى يرسم الصورة اللي هو عايزها لكن ممكن واحدة تكون صوتها جميل وشكلها يعر تبارك الذي خلق ها حتى برغم يعر تبارك الذي خلق زي ابن عمر ما كان يقول لواحدة جارته خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام تعيط وتبكي وبتاع واخد بالك فيقول لها ايه خالق الكرام واللئام واحد ها خالق الكرام واللئام واحد ف المهم ممكن تكون واحدة صوتها جميل جدا وشكلها وحش جدا، أنت أول ما تشوفها ممكن ترجع. خلاص؟ بخلاف إيه؟ بخلاف الصوت، إذا اتصب في ودنك وأنت ما قدامكش صورة أنت بقى اللي ترسم الصورة على إيه؟ على مزاجك. وصل بصاحبنا الحال إن هو بدأ يشترك في قنوات الست والمش عارف إيه والكلام ده، وكانت تجي له المجلات الجنسية الحد والكلام ده. ده بسبب إنه إيه؟ أنه أصغى لعدوه. وده أول درجات الانتكاس وأخطرها انك انت تعجب بعدوك وتعتبره مثالا يحتذى هو كل روايات السوبرمان واللي بتتكتب روايات البوليسيه و... كلها بتدور حول الرجل الامريكي الرجل الاخضر ينط من السماء يقف كده لا اتكسر له رجل ولا حصل له حاجه ولا اه يا ودني ولا اي حاجه ازاي الكلام بقى ينط من السماء على الارض ويطلع سليم هو امريكي كده واخد بالك هو الامريكي كده ما يحصلوش حاجه ها يمد ايده في البحر يشد السفينه زي القصه الخرافيه بتاع شمشون الجبار قالوا شمشون ده ايه؟ نطلع من صورنا يقول لك انت شمشون؟ ايه حكايه شمشون ده؟ قال لك راجل كان عنده شعر طويل جدا وراجل بقى دماغه ناشفه قوي. قال لهم هاتوا عربيه تريلا وجره كمان تريلا ويغرزوها في النيل. خلاص؟ يربط الحبل في العربيه في راسه ماشي والعربيه تطلع وراه. خلاص كده؟ ده شمشون الجبار. بيطلع من شمشون ده؟ امريكي. خلاص اللي هو ما يتغلبش الولاد عندنا صغيرين بيقرأوا رواية الجيب عشان كده انا بقول للاباء اوعى ابنك يقرا رواية الجيب ابدا رواية الجيب الولد طالع من صغره السوبرمان الراجل الاخضر كبير اللي ما بيتغلبش ابدا امريكي يطلع من صغره عارف ان الامريكي ده لا يقرا خلاص من صغره مرسومه الصوره دي عنده انه لا يقرا ابدا ولا يمكن حد يغلبه لو حصل حرب بيننا وبينهم انا معنويا مهزوم زي ما حصل الان في دنيا الناس امريكا لم تكسب حربا واحده سموني حرب كسبت فيه فيتنام وكوريا والصومال الصومال اللي جلد على عظم طلعت امريكا تلعق جراحها من الصومال وكان الصوماليون يقاتلون باسم الارض لو قاتلوا باسم الاسلام ما خرج امريكي من الصومال لكن كانوا بيدافعوا عن بلد والدفاع عن البلد دي مساله بتضعف القلب في مرحله من مراحل الطريق لكن الدفاع عن الاسلام ده حاجه لا تنتهي الا اذا خرجت الروح من الجسد لكن عايشين بسمعتهم وهم بيعملوا في عده اتجاهات من ضمن الاتجاهات واخطرها تشكيل وجدان الشعوب والامم عن طريق عملاء لهم يكتب الروايات البوليسية الشيقة المثيرة اللي هي بمعناها المعنى العامل اللي يدور فيها تعظيم الرجل الامريكي وانه لا يغلب وانه لا يقهر ولا يحلف لو انت ابن مين حتى هيغلبك لو بصلك هتنشا هم بيوصلوا الشعوب لهذا هم عايشين بهذه بهذه الدعايه زي الفتوه اللي عايش على سمعته زيان حرب الخليل ولا ترى الشبح اللي بيشوف مركز فانيلا خلاص ويطلع محللون عسكريون يتكلموا ولا بيشوف هذا السند يقول لك القاذفه بي 52 التي ترسل اللهب ويجيب لك صوره ولهب نازل كده وبتاع احنا بنصدق خلاص الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخلي ايه وبتسوي ايه وانت طبعا غلبان عايش عليها مش الدنيا ما عندكش حاجه مطلقه في المساله ديت فملعوب عندك من زمان متربع على ولايه الجيب والراجل الامريكي الذي لا يقهر وده بقى ما بيتمسكش والطياره اللي ايه والطياره اللي ايه والدبابه اللي ايه والصاروخ اللي ايه خلاص يبقى رايح نفسك فواحد قايم مرعوب بيتعامل كده اول ما يكسب الامريكي يبقى حارب ازاي ده؟ فهي محنه كبيره محنه كبيره ومشكله عظيمه جسيمه فهو مساله ال ال ال الاستقامه نرجع الى ما كنا فيه مساله بقى الاستقامه على امر الله تبارك وتعالى وانك انت لا تتحول قدمك على الاطلاق عن طريق الاستقامه دي مساله مستحيله. فلا تيأس. بعض الناس اللي ما يعرفوش القضيه دي ييأس اول ما الشيطان يشد بره طريق الاستقامه ويطلع بره خالص ممكن ييأس ويدب اليه اليأس. لا ارجع الى طريق الاستقامه سيتاب عليك. بس ترجع نضمن انك انت ترجع الى طريق الاستقامه. وكمان شرط الا يا الا تبعد كثيرا عن طريق الاستقامه. تطلعش بره وتنسى الموضوع ان في طريق انت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد ان تصل الى النهايه فيه فتقوم تراجع الاستقامه مره اخرى فالحاصل يا اخوانا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام استقيموا ولن تحصوا اي لا تستطيع ان تحصي اسباب الاستقامه كلها طيب نعمل ايه قال واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن طب الاستقامة دي منصب الرسل والمخلصين اللي هم رجلهم ما بتطلعش بره طيب في حاجة ثانية ممكن مقام آخر ممكن نتلبس به إذا فرقنا طريق الاستقامة قال لك آه قال صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته أو برحمة منه وفضل فالسداد هو الاستقامة فإذا خرجت من طريق الاستقامة تتلبس بمقام المقاربة سددوا وقاربوا يبقى قاربه ده المقام الثاني اللي انت تتلبس بيه قاربه اي لا تبتعد عن طريق الاستقامه تبقى قريب من طريق الاستقامه حتى اذا خرجت رجعت يبقى العبد الذي يريد ان يستقيم لابد ان يتلبس بمعنى العبوديه وهو اقدم ميثاق عرفناه ميثاق العبوديه قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدوا فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا أي لئلا تقولوا يعني شهدتم على أنفسكم لئلا يقول واحد منكم إنا كنا عن هذا غافلين قال صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذه الآية لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وخاطبهم في عالم الذر ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين التحقيق مقام العبودية اللي هو أقدم المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم يبقى عندنا السداد عندنا مقام السداد وبعدين عندنا مقام الايه؟ مقام المقاربة يعني كلما خرج كلما ايه؟ رجع لأنك حتى لو استقمت على أمر الله عز وجل ولم تخرج أبدا فإن هذه الاستقامة لا تكون ثمنا للجنة كما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته آه روى ابن سعد وعبد الله بن أحمد في كتاب الزهد عن أبي الدرداء بسند حسن عن أبي أنهم دخل عن معاوية بن قرة قال دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو شاف وهو مريض يعني قلنا ما تشتكي قال ذنوبي قالوا وما تشتهي قال الجنة قالوا ألا نأتي لك بطبيب قال إن الطبيب قال أنا فعال لما أريد دي بقى ثمرة العبادة الطويلة أن يسدد حتى في الكلام حتى في الكلام كان الربيع بن خثيم بنته تقول له يا أبت أذهب فألعب بتستأذنه عشان تلعب يكره أن يجري كلام الباطل على لسانه فما كانش يقول لها روح العبي لأن كلمة العب ديت باطل من, من الباطل يعني وهو مش عايز ينطق والبنت إذا تقول له أبت أذهب ألعب يقول لها اذهبي وقولي خيرا خلاص لكن ما ينطقش كلمة ايه العب دي ينزه لسانه عنها الثبات هذا الثبات ثمرة الاستقامة طول العمر ما تتصورش بقى انك تفضل تهمبك طول حياتك وتتنطط كده وتعمل وقت فرياجي وتيجي في الاخر تقول كلمتين حلوين لا لا تستطيع ان تقول الكلام الكلام الصحيح المستقيم الا اذا كنت عبدا عبدت نفسك لله عز وجل يوم يطلع كلامك على وزان الاستقامه يقول اشتهي الجنه الا ندعو لك طبيبا يقول ايه ان الطبيب قال انا فعال لما اريد نفس الكلام كان يعني قاله داود الطائي رحمه الله وكان داود الطائي رجلا من الزهاد العباد ومن أهل الاستقامة ومن أهل الاستقامة قالوا ان توبة داود الطائي كان سببها ان هو ماشي في جنازة فسمع ان هو آه، مر على القبور فسمع امرأة تقول عند قبر مقيم بالخطر اللي في القبر يعني مقيم إلى أن يبعث الله خلقه مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب خلاص إن هو إيه ما بينهم وبين بعض اللي اللي باب القبر فقط مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب تزيد على ال- تزيد بلا في كل يوم وليلة وتسلى كما تبلى وأنت حبيب تسلى أي تنسى كل ما الأيام تعدي يتنسي إن شاء الله يكون هو مين أغلى واحد في الدنيا كلها عند الإنسان لابد أن ينسى وهذا من رحمة الله أنه ألقى النسيان على بني آدم وإلا كانوا زمانهم ماتوا من أول مصيبة كان زمانهم ماتوا من أول مصيبة وتسلى أي تنسى كما تبلى وأنت حبيب أول ما سمع البيتين دول ولقى بقى أن العملية جد والكلام ده بدأ داود الطائي يسلك طريق الاستقامة حتى أنه دخل عليه يوما من الأيام أحد إخوانه وكان داوود الطائي ايه بيته معروش بخشب فالمهم كان في عرق خشب كده مكسور في السقف فقال له يا داوود إن في هذا السقف لا خشبا مكسورا قال يا ابن أخي أنا أسكن في هذا البيت منذ عشرين سنة ما رفعت طرفي إلى السقف حياء من الله يعني بقى عشرين سنة عرق خشب مكسور في الدار ولا يعلم ان في عرق خشب مكسور في الدار وكانوا يكرهون فضول النظر كما كانوا يكرهون فضول الكلام كما كانوا يكرهون فضول الكلام ده اخذ طريق الاستقامه ولقى ان هو فرط وعمر كتير راح منه فعايز يستدعي واحنا كثير منا بدا يسلك طريق الاستقامه بعد ما مضى 20 سنه من عمره و30 سنه و40 سنه بدأ يعرف أن في استقامة بدأ يستقيم فضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا قال له كم مضى من عمرك قال ستون عاما قال له أنت منذ ستين عاما وأنت سائر إلى الله فكأن الرجل فوجئ قال سبحان إنا لله وما العمل يا أبا علي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فابن الجوزي رحمه الله هنا بيقول إن, إن هو لاحظ إن في ناس بتنزل عليها مصيبات مصيبات عظام مع أن الله عز وجل كريم طب الكريم بيسامح طب العالم ان هم بيعذبوا هذا العذاب الاليم ايه بقى السبب في العذاب ده قال فتدبرت او قال تفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم في وجودهم كالعدم ربنا تبارك وتعالى قال عن طائفة من عباده أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يبقى لما يكون واحد لا يرقى إلى مستوى الأنعام عند الله عز وجل قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار في بعض العباد أي الذين حملوا العلم ثم لم يحملوه بالعمل به وتعليم الناس وده معنى ايه حملوا التوراة ثم لم يحملوها حملوا أي عرفوا العلم وعرفوا الهدى خلاص المفروض ان هو كان يعمل به وكان يبلغه للناس لم يفعل ذلك يبقى هذا الرجل كالحمار ليه لان الحمار لا ينتفع بما يحمل ولا يدري ماذا يحمل ايحمل ذهبا ام يحمل ضبطا الحمار مش عارف حاجه او كله ترك كله ترك واخد بالك فهناك طائفه من العباد لا يستحقون شربه الماء ولا يستحقون الحياه ده بقى لما ينزل به أي عذاب فهذا العذاب أقل من جرمه وإجرامه لما أهمل ما خلق لأجله وهو عبادة الله تبارك وتعالى ثم إن هؤلاء لا يقفون مع الأمر والنواهي إلا إذا كان الشرع على وفق أغراضه خلاص البنوك الربوية حرام وهو عايز فلوس وعايز مكسب إذا طلع واحد وأفتى وقال البنوك الربوية حلال حلال حلال وهي في رقبته ها جريء ربنا مديله جرأة قلب كل حاجة يقول له في رقبته أنا المسؤول عنها يوم القيامة وأي واحد مهما بلغ ما علمه يخشى الله عز وجل كان كل السادة المفتين قديما من الصحابه والتابعين وتابعيهم كان الواحد بيبقى ايه يتبرأ يكتب الفتوى وهو وجل خالد شعبه بن الحجاج رحمه الله كان له عاده كده في الفتوى واحد يجي يساله سؤال يقول له اسمك ايه وعنوانك ايه ياخد اسمه وعنوانه وبعدين يفتيله اذا طلع ان هو غلطان في الفتوى يروح له يسافر له يقول له أنا أخطأت في الفتوى الفلانية وصابوا هكذا وكذا خايف إن هو يؤخذ بهذه الفتوى يكون ما جمعش الأدلة ما تحراش لم يجتمع عقله كله في حل الفتوى أي خلل من ال... الأشياء التي تدرك بني آدم كان برضه بيحتفظ لنفسه الأئمة الكبار أحمد والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة كان يقول يعجبني كذا أكره كذا يعجبني مش عايز يقول حلال وحرام حتى قيل الإمام أحمد لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول حلال وحرام كان يقول يتلو قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فيقول يعجبني كذا أكره كذا أحب كذا واخد بالك فيجي واحد مثلا عايز يحط فلوسه في بنك ربوي ان هتقول له ان شاء الله تقرا عليه القران من جده لجده هو لازم يحط فلوسه في بنك خلاص جاء واحد قال له حلال زلال حلال خلاص قال لك خلاص اهو هو احنا عايزين ايه اكتر من كده راجل عالم كبير واكبر علما بيقول لك حلال خلاص انا هحطها في رقبته ماليش دعوه انت فاكر ده هيسلم لا انت عارف متى يسلم العامي اذا اتبع فتوى خاطئه إذا لم يكن له هوى فيها ويبحث عنه لو رايح خالي القلب عندوش فكر ومستعد ينفذ أي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام هو رايح مستعد لكده مش رايح بيدور على حد يقول له حلال ها هي من جواه عايز حلال فيدور على أي واحد يقول له حلال أول ما يقول حلال يقول بارك الله فيك واكثر الله من امثاله خلاص هو إيه ذلك ما كنا نبغي ها يبقى ده يؤاخذ عند الله لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله ان هو اصلا هياكل حياته سواء كانت كده خلاص كده انما متى لا يعني تاتم اذا اتبعت فتوى العالم اذا كنت خالد ذهني من الايه؟ من المساله. فاذا الفتوى جت على غرضه وان المعاملات الاسلاميه في البنوك الربويه دي معاملات حلال زي زي السمك اللي بيتباع على الشريعه الاسلاميه بالضبط ها هو السمك اللي بيتباع على الشريعه الاسلاميه زي الايه الافرع الاسلاميه في البنوك الربويه شوف بقى حد يقدر ياكل سمك من غير ما يذبحه ها فاش كلام خلاص حصل اذا وافق الشرع غرضه خلاص وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يبقى عنده يا مرض يا مرتاب وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين هو عارف سلفا إنك هتحكم من قبل ما القضية تشتغل موظف حاله الأدلة كلها معاه وعارف ان اي بني ادم هيحكم هيحكم يوم يجي يقول بص عم الشيخ اللي هتقوله على الاب وهو ايه طبخ هتقوله على رقبته قلت لي انت حيل من عيالك هتذبحه وعهد الله ها اللي ب 44 يمين وانا مش عارف ايه اللي ب 44 يمين بقى لي 10 12 سنه مش عارف افسر اللي ب 44 يمين ده حد عارف وعهد الله اللي ب 44 يمين ها وهو عارف انه هيحكم له ورايح يقول له اي حاجه هتحكم بيها انا من ايدك دي لايدك دي وان يكن لهم الحق وعارف انه هيحكم له ياتوا اليه مذعنين قال الله عز وجل وما اولئك بالمؤمنين هذا رجل ليس بمؤمن لان الايمان انك انت تنفذ الامر لو كان حتى لو كان على خلاف مرادك فانك لا تستقل بمعرفه الخير والشر بل لا تعرف ما تحت شراك نعمك امن الخير ام من الشر يبقى انت المفروض بمقتضى ميثاق العبوديه تسلم لله عز وجل فيما امر وفيما نهى فابن الجوزي رحمه الله يقول بل يجرون يعني ايه على عاداتهم كالبهائم فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم وبعد حصول الدينار والدرهم مفيش حاجة عندهم يعني لها قيمة ولا ينظر أكتبه من حلال أم من حرام وإذا سهلت عليهم الصلاة فعلوه وإذا صعبت عليهم الصلاة تركوه يبقى رجل ماشي في حياته بهواه يبقى ده لما تنزل عليه أي مصيبة من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقة يقول وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جنت يدي زي ما انت شايف الايه الكلام اللي على ألسنة العوام كل ما تدعي مصيبة يا رب اشمعنى انا وانا عملت ايه في ظهر دنياك ده انا ماشي على الصراط المستقيم ها وهو ده اللي مضيعه المستقيم ده هو ده اللي مضيعه احنا بنقول له ايه على الصراط المستقيم ها انما المستقيم ده مع انه ايه تتزلزل شوف ابن الجوزي يقول عبارة وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الأرض لبعضه أرض تتزلزل لبعض ما يفعل وهو ناسي عمل إيه لا يصلي ولا يزكي ويمكن كافر بالله العظيم وعمل يكتب ليل نهار يحاد الله ورسوله ويتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا زي الولية أمينة سعيد دي دي كانت بتخترع قصص على المنتخبات تخترع قصص على المنتخبات طبعا تاريخها طويل الذيل اول واحده لعبت باسكت بشرطه في الجامعه ولا فخر ها وكانوا كلهم يطلعوا يتفرجوا عليها برضه ولا فخر وهي اللي تقول كده عن نفسها احد بقى النساء اللي هم حرروا المراه وافسدوا على مدار سبعين سنه المراه عندنا ومش عندنا بس انما تجاوز فسادهم حدود البلاد دي بقى كانت في في في الباب بتاعها في مجله من المجلات تخترع قصص على المنتخبات وقصة بقى ان واحد يلبس نقاب ويخلع الذهب ويقطع الايدين عشان الذهب مش راضي يقطع والكلام ده كل ده فبركة هم عاملينها حتى لما طلع المشكلة اللي هم كانوا ذكروها في الجراني من كام شهر دي ان في واحد مع واحدة على طول وجودها كل ما يدخل من اللي جوه تقول له اخت وهو اخ منه ها ده عشيقها بقى هي القصه بتقول كده والحدوته مرسومه كده ان ده عشيقها طبعا الراجل مش معقول هيقول ايه اكشفي لي اختك في الله خلاص لحد ما في يوم من الايام اكتشف الايه المساله دي داخل لها واحد بيجري ومعاه فوطه وعريان وبتاع الكلام ده المهم اكتشف الحدوته دي واخيرا طلع بقى ايه واحد منتقد ها لابس النقاب وشغال في الموضوع ده فأخبار اليوم قاموا جايبين كده صورة وقالوا ايه الذئب الذي لبس النقاب مش عارف ايه تعرف الصورة دي انا شفتها سنة 82 هم عندهم صورة واحدة في الارشيف خلاص ومش هيغلبوا ان واحد من المحررين يلبس نقابه ويلقصوا له صورة خلاص ويطلع لك البتاع دي زي ايام حرب الخليج يقول لك البقعة الزيتية في الخليج وصدام حسين رمل مش عارف ايه في الخليج والخليج كله بقى بترول وجيب لك بقى بطه كده عماله تعمل كده البطه دي اصلا كانت في بحيره في فنزويلا وقديمه جدا واخد بالك لكن هو الناس عارفه حاجه بطه يقول لك شو البطه بتغرق اهو اني اغرق اني اغرق ها واخد بالك وحتى الحيوانات والكلام ده هو السمك نفسه مات في الميه والبجعه شوف بتطلع في الروح اهو عشان الفساد والافساد اللي حصل والكلام ده ودي صوره من الايه؟ صوره من الارشيف، هو مش حد بيدور على حاجه ولا حد بيبص على حاجه. فالنهارده دي بقى ممن يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، نفسها يطلعوا كلهم متهمين، كلهم متهمين بالدعاره ومتهمين في قضايا اداب. شوف برغم ان هو بس بيحب كده من قلبه ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فدول ناس مجرمين اذا نزلت عليه مصيبه لا يقول ان انا مذنب وكان علي ذنب ويا انا عملت زي ما ما, ما, ما يفعل الكرام الخيار الاخيار زي مثل عروه ابن الزبير عروه بن الزبير ده رضي الله عن عروه ابن الزبير بن العوام وامه اسماء بنت ابي بكر واخد بالك ده لما اصيب يعني اصيب بالاكله في رجله والاطباء اجمعوا ان لازم رجله تتقطع فواحد من الاطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجلك هتشوف و... و... وتجيب عن الوعي نقطع رجلك قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله في هذه الآونة اللي هو رجله دبت فيها الأكلة ابن من أولاده مات ابن من أولاده مات كان عنده أربع أولاد فالمهم لما اتقطعت رجله بعد وفاة ولده وقال لهم طبعا ايه انا سادخل في الصلاه واذا دخلت في الصلاه فاقطعوها ولولا صحة إسناد هذا هذا الخبر ما صدقته لأنه خبر عجيب لما دخل في الصلاة عروة بن الزبير تاب يعني قلبه كله اجتمع وانت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل قوة الجوارح تبقى الجارحة زي المشلولة إذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها يبقى الجارحة زي المشلولة بالضبط إنما تتقي الجارحة قوتها من القلب يعني الرجل ده رجل عضلات مثلا ويقطر على الناس كلها لو جيت قلت له ابنك الوحيد مات يقوم واقع من طوله طب يقع من طوله ليه؟ فين عضلاته؟ لو هو مرعوب خايف ما يعرفش يضرب لا يستطيع ان يضرب الا اذا القلب اعطى للجرح القوه فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوه وعلى الصلاه قطعوا له رجله ونشروها بالمنشار وما احس به فلما قطعت رجله قال اللهم قد كان لي اربعه اولاد فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة وكان لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة فاللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن أخذت فلكم أبقيت خد واحد وساب ثلاثة وهو ابتلاه مثلا في سن كذا قد عافاه برغم اختراقه للذنوب طيلة السنوات الماضية ده عبد بقى عبد مارس العبودية وعاش بها مش كل ما تصيبه مصيبة يتهم ربه عز وجل ويقول أنا ماذا فعلت كأن الله عز وجل ظلمه يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري أن ذلك أو أن هذا هذه العقوبة لأنه فرط في حق الله عز وجل في شباب يعني آه عبد عبد الملك بن عمير رضي الله عنه يقص لنا حكايه رواها الشيخان عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال شكى اهل الكوفه سعدا سعد بن وقاص في كل شيء شكى اهل الكوفه سعدا حتى قالوا انه لا يحسن يصلي خلاص عمر بن الخطاب لانه امير المؤمنين على طول اول ما وصلت الشكوى دي يحقق فيها يقول لا ده سعد ده خالي النبي وبعدين ده اول من رمى بسهم في سبيل الله وده كان في يوم من الايام ربع الاسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض لا انا ولا عبركم ها لا ما قالش كده انما ارسل فريقا يحقق في المساله دي الفريق طاف الكوفه كلها مسجدا مسجدا ايه اخبار سعد نعم الرجل ايه اخبار سعد بارك الله فيه ايه اخبار سعد اكثر الله من امثاله فضلوا ماشيين في كل مساجد الكوفه ولا يسمعون الا هذا الثناء لحد ما وصل الى مسجد اليمن لا يسير بالثري ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوي يبقى تعالوا بقى نشوف أهل الكوفة اتهموا سعدا ولا برؤوه برؤوه كل ما يدخلوا حي جامع نعم الرجل حتى المسجد اللي دخلوه بتاع بني سعده كلهم برضه في المسجد الاسنى عليه ما عدا مين؟ ما عدا واحد الروايه اولها بيقول ايه؟ شكى اهل الكوفه سعدا طب هم اهل الكوفه شكوا سعدا؟ قال لك لا ساعات في واحد بيبقى عامل زي العرا- العربيه الفاضله جعجاع وكلام على طول مستمر والناس عندها عمومات اطلاق العمومات حتى وان كان الحدث خاصا مثلا واحد فلاح زي حالاتي يدخل القاهره تتسرق محفظته ارجع بلدي ها ايه اخبار مصر كلهم حراميه طب هم كلهم حراميه هو اللي عملها فيها مش واحد بس اه قلت كلهم حراميه زي ما هو قال ايه شكا اهل الكوفه سعد والنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا لهذه العمومات برضه علشان الدعاء الى الله يتحرزوا من نقل العوام. يتحرزوا من نقل العوام كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثون القصاص الجماعة بتوع الموارد اللي بيجيبوا حاجات خرافية دي في الموارد والكلام ده قال يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا ياخد حديث قد كده على ما يعمل بقى المحبكه الدراميه والسيناريو ومش عارف مين والكلام دوت تطلع حدوته برغم ان هو سطرين. فقال لك عشان كده احنا بنبقاش نديهم الاخبار احسن بينتجوا على منوالها والفوا قصص. النبي عليه الصلاه والسلام لما عبد الله بن ابي بن سلول وكان معروف انه راس النفاق وكان له اكثر من موقف سيء فقيل يا رسول الله الا نقتله؟ قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما قالش يقتل صاحبه وهو واحد بس اللي يقتله ها لأن الخبر على ما يوصل لآخر واحد في جزيرة العرب هيبقى ذبحهم كلهم كل واحد يزود واحد هو قتل واحد أول ناقل للخبر يقول قتل خمسة والثاني يقول قتل عشرة والثاني يقول قتل عشرين وثلاثين لحد ما آخر واحد يقول لك ده ذبحهم كلهم فاللي كان هيرحل من ديار قومه عشان يروح يسلم يقول لك الحمد لله انا ما رحتش كان زماني دلوقتي في اعداد الهلكه خلاص شوف شكى اهل كوفه سعدا في حين ان الواقع ان الذي شكى سعدا هو رجل واحد فالمهم ان سعد بن ابي وقاص بقى بقى المعلم المدرب المتربي في مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام ما دعاش عليه كده انما اشترط في الدعاء قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع خلاص يبقى ده الشرط اللي هو ايه جعله لاستجابة الدعاء أو لدعائه كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأصل عمره وأصل فقره وعرضه للفتن راوي الخبر ده جابر بن سمرة صحابي وراوي الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير تابعي قال عبد الملك بن عمير التابعي لا فلقد رأيت ذلك الرجل بشوف لما تابعي يدرك مثل هذا الرجل إذا عمره طال ولا لا طال عمره حتى أدركه الأصابع يقول إيه فلقد رأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه من الكبر رموش عيني دي وقع الجبين بتاع الحاجب ده سقط تخيل واحد بقى حلق وطلع لك بقى في الضلمة ها شكله اتمسك شكله بيتمسك وطبعا انت عارف كل ما الواحد يكبر نداوته تذهب ها يبقى زي الحطب جلده كده أدفع في بعضه وبتاع ورموشه كمان وقعت فعبد الملك بن عمير إيه؟ قال لقد رأيته سقط حاجباه من الكبر. في الأسبوعين الماضيين دول قالوا إن أطول, أطول واحدة عمرا في الدنيا ماتت من محافظة الداهلية ماتت سنها 137 سنة. وكانت عايشة أيام الخليل وإسماعيل. ها؟ وما راحتش للدكتور غير مره واحده حست كده ان سمعها تقيل في يوم من الايام ايام ما كان عمرها بس 132 سنه ها دي المره الوحيده اللي راحت للدكتور فيها حست ان سمعها تقيل شويه ها دي بقى ماتت 137 سنه اهلا بقى ايه اصل عمرها انا اقصدش الست يعني زي الراجل عمره طويل وانت عارف من افات طول العمر من افات طول العمر أن يعالج المرء مرارة فقدان الأحبة لأن كلهم هيموتوا أبدا ها ما هو أطول واحد عمر فكل الحبايب ماتوا في حياته فكل ما يدفن واحد يقطع حتة من قلبه ويحطها معاه فيتجرع بقى المرارات كما قال البخاري رحمه الله يوم بلغه وفاة شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة لما بلغت وفاة الدارمي البخاري والدارمي الشيخ البخاري استعبر البخاري أي بكى وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع إن عشت تفجع بالأحبة كلهم فده عمره طال وبعدين لم يستر هو طول العمر بيبقى كويس لما الواحد يموت مستور لا ده لم يستر قال عبد الملك بن عمير فلقد أدركته سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن شوف بقى سنه 140 سنة ها وتعدي عليه بنت 20 ما تبص لنا يا جميل ها مش عارف الشعر المسلسل ده ها وهو طبعا كله بقى ضرباتها كده الشعر المسلسل ده والعينين الحلوه دي مش عاجباك يا جميل شوف الناس تقول عليه تشوف راجل هزق مش احترم سنه ده حتى النهارده بلاش لو 60 سنه اتجوز بنت 17 سنه يقول لك شوف الراجل شوف الراجل الدنيا البصباص بنت 17 سنه قد عيال عياله وقال ينكروا عليه قال امال بقى لو سن 140 سنه واحد يقول لها يا جميل يا حلو يا ملظفر الكلام ده طبعا منتهى الاهانه يعني بهدل نفسه مات غير مستور مات غير مستور تعرض الجوارح يغمزهن وانت عارف الناس لما مثلا نضرب مثال عشان نفرق بين الكبير والصغير ده راجل كبير عقله تام المفترض فيه فيقوم يتصرف تبعا لعقله لو راجل مثلا ماشي في الشارع عيل صغير كده خمس سنين حدث خطوب طلع يجري ورا الولد عشان يمسكه مين اللي غلطان؟ الراجل مع ان هو اللي محدود الناس كلها شايفه شايفه الولد وهو بيديله طوبه في رقبته او في راسه طلع يجري وراه يقول لك تعمل عقلك بقى على عيل مع ان الولد هو اللي غلطان انما حاكموه على مقتضى عقله لا على مقتضى عقل الولد فعشان كده لما يطلع يبقى راجل كبير شايب كده وعمال يغمز لو بنت بتعكسه صغيره كده ولا بتاع ممكن انت بتقول العذر ولا حاجه يقول لك بنت عندها شرق عندها مش عارف لكن ده لكن ده راجل 140 سنه ما باقي في الكرم الا الحطب واحد ياخذ من الجوارح يبقى مات غير مذكور خلاص فاذا اصبح فاذا قيل له كيف اصبح يقول شيخ كبير مفتون ادركته دعوه سعد وشوف هذا الشيخ الذي ترحمه القلوب ما تشوف رموشه واقع وماشي على عكاز ترحمه القلوب ولم يستر لما مات حتى مات لم يستر في اخر عمره كان هذا بسبب تفريطه في حق الله وشهادة الزور التي شهدها على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في شبابه. إلى أي إنسان آآ آآ يعني آآ وقع في مصيبة لم يستر في آخر حياته فإن الله عز وجل يستر العبد وده على مقتضى كرمه فإذا كشف العبد في آخر عمره فإن هذا العبد قد ضيع حق الله عز وجل في شبابه نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا